أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هذا هو الدرس الثالث والأربعون من دروس العقيدة الطحاوية وقد وقفنا في مسألة أركان الإيمان فتكلمنا عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ملابس الخصوص وها نحن ندخل في هذه الحلقة في الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور من التوراة والإنجيل والزبور دي اللي ربنا ذكرها في القرآن قال سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وقال سبحانه وتعالى وآتينا داود وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى دي الأشياء اللي ذكرت في القرآن تحديدا نؤمن بها ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك أنزل كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بالكتب إن ربنا أنزل كتب وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يبقى اللي يقول ان ربنا ما انزلش كتب ما قدر الله حق قدره فمن تعظيم قدر الله ان تؤمن انه انزل كتبا لا وتؤمن كذلك بان الله سبحانه وتعالى حديث صحيح البخاري ايضا كتب التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى ان الله عز وجل كتب التوراة لموسى ايه بيده سبحانه وتعالى فتؤمن بهذا فالله سبحانه وتعالى من رحمته ابن القيم في تفسير سورة الفاتحة يقول ان من مقتضيات رحمة ربنا الرحمن الرحيم ان يرسل رسلا يهديهم الناس وما نرسل الرسل الا مبشرين ها ومنذرين فمبشرين ومنذرين لينذرك عشان ياخد بايدك الجنه نمرة اثنين الكتب من مقتضيات الرحمن الرحيم لأن من مقتضيات اسم الله الرحمن الرحيم أن ينزل الكتب ليه؟ النبي مات دلوقتي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لازم يبقى فاضل كتاب فيه الأوامر والنواهي كتاب غير السنة كلام الله وإن كنت دلوقتي بعد ما خلصنا قصة الأنبياء بنكتب سيرة الرسول وصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيكتب كيف وصلت الينا السنه ازاي جت لنا السنه دي عشان في بعض البقر ما بيفهموش حاجه وقاعد يقول لك السنه دي كلها ضعيفه يعني ايه سنه احنا لا نؤمن بالسنه والنبي قال لنا ان ده هيحصل ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وسبحان الملك يقول لك يو ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يوشك رجل ها شبعان ها متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدناه في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه وصف عجيب حاصل كل شوية الواحد بيزيد إيمان بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا إنه ما بيتكلمش بالكلام ده إلا المتكئون على الأرائك في الدنيا واحد نايم ومجزوع حاطط رجل على رجل سنة إيه؟ طب أنت مش فاهم يعني سبحان الله العظيم في كتاب فقه السيرة لمحمد الغزالي فقه السيرة لمحمد الغزالي كاتب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني مخرج أحاديث الكتاب هم ما بيكتبوش من بره تخريج الشيخ الالباني مطبوع في اصلا كان في وهبه وبعدين دلوقتي في دار الدعوه اللي هي بتاع الاخوان دي الشاهد ايه اما تقرا المقدمه بقى بتاع الغزالي يقول لك ان الشيخ الالباني بيضعف الاحاديث بطريقه عجيبه شويه وانا مش مش مشكلتي صح الحديث ولا ضعف المهم إن الحديث ده ينفع ولا ينفعش مثلا حديث انه الرسول هجم على اليهود وهم غارون الحديث ده صحيح وفي البخاري اه بس انا مش هقبله ليه لان الرسول ما ينفعش يعمل كده فاللي زي ده ولكن عموما في النهايه انا معجب ان في واحد في عصرنا يعني عنده ثقافه واسعه في موضوع الحديث احنا لو قلنا الكلام ده للناس يزعلوا مننا احمد الغزالي احمد الغزالي على عيننا وراسنا مفيش مشكله راجل جاهد في سبيل الله خمسين سنة نشهد له كان داعية وربنا نصر بيه الدين في مواطن كثيرة لا نبخسه حقه ولكن في الحديث ها ما بيفهمش حاجة ما مش هنخاف مش فاهم هو مش فاهم الحديث يبقى لما يجي يتكلم في حديث ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري لما جه يتكلم عن ابن حزم ابن حزم قال عن أحد رواة البخاري إيه مجهول لا أعرفه قال سبحان الله ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب إن اللي يتكلم في حاجة مش موضوعه لازم إيه يطلع منه عجائب فلذلك لما كان الغزالي مات ده احنا بنتكلم بقى على ايه الغزالي فما بالك لو جيت تتكلم عن مصطفى محمود اهو ده بقى متكئ على اريكتي بجد هو قاعد لابس الجرافته وقاعد في التلفزيون وجايب له شويه بط ووز عمال يقول شوف الطبيعه اه شوف الطبيعه وبعدين يطلع يقول لك مفيش سنه انت مالك هو السنه انت مش فاهمك السنه ما يعرفش يعني قد يكون عند الله معذورا لانه ايه مش فاهم ما يعرفش غلبان غلبان ومثل هذا الغلبان غلبه كتير قوي هو مش فاهم بيكتبوا في الجرايد وبيتكلموا في التلفزيون طلع واحد قريب من برضه اللميعه دول ها يقول ايه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله الحديث ما فيش سنتي وفرحان والشخص ده انا قابلته اكثر من مره برضه كل ما تضق في دماغه حاجه يطلع بيها كده قلت له اهدى شويه عشان ما ترجعش تندم على الكلام اللي انت بتقوله ده مش كل ما تلاقي حاجه جديده تنفعل بيها هو الحديث صحيح في الصحيح كتاب الله بس لكن ما عندك في المسند وعندك في النسائي وعندك في غيرهما وسنتي ايه المشكله بس هو برضه ايه مش فاهم عشان كده فعلا عايزين نعرف اسباب ورود الحديث الشريف ازاي السنه دي وصلتنا عايزين نفهم الناس فعلا يعني ايه اسناد يعني ايه لما يجي الحديث يروى مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ادي اربع اشخاص عمر بن الخطاب سمع من النبي فصلى عليه واتكلم فسمعه ابنه عبد الله وعبد الله بن عمر اتكلم قدام مولاه نافع فنافع سمع منه ونافع اتكلم قدام الامام مالك فمالك سمع من اسمها سلسله الذهب ها مالك عن نافع عن ابن عمر فالاربعه دول سمعوا من بعض بعد منهم زي بقول لك كده انا كان نفسي اجيب لك اسانيدي انا النهارده عشان اقول لك 16 اسم مني الى النبي صلى الله عليه وسلم ال 16 اسم دول شافوا بعض وقعدوا مع بعض واتكلموا مع بعض وادوا بعض ورق يعني انا اللي انا بقوله لك ده الاسناد بتاعي اداني الورق في ايدي الشيخ اداني الورق في ايدي سمع مني وسمعت منه فيبقى وهو سمع من ابوه وابوه سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه لحد النبي يبقى السنه دي يعني زي ما القران وصل الينا السنه وصلت الينا بنفس الطريقه الاسانيد معايا اسناد في القران هو نفس الاسناد في السنه هو نفسه يعني ابو خالد عبد الوكيل في مكة المكرمة إسناده في القرآن هو إسناده في السنة ما أقصدش هو هو أقصد الشيخ اللي معاه الاسناد فالشاهد ايه ان الناس مش فاهمه كده حديث يقول لك الاحاديث كلها ضعيفه هو مش عارف وصلت ازاي مش فاهم القصه ايه عشان كده محتاجين نحكي للناس ايه قصه ورود الحديث الشريف كنا بنقول بقى نؤمن بأن الله تعالى كتب لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى أما الإيمان بالقرآن وإحنا اتكلمنا على الإيمان بالرسل إجمالا والإيمان بالنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تفصيلا وذكرنا الإيمان بالكتب إجمالا والإيمان بالقرآن تحديدا الإقرار به اثنين اتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب يعني الإيمان بالكتب السابقة نؤمن بأنها أنزلت من عند الله عز وجل ونحن نؤمن أن هذه الكتب الموجودة بين أيدي القوم اليوم حرفت يعني لما تلاقي كتاب مكتوب عليه التوراة النهاردة الواد عمرو ده هو بيقول لي ايه ان الكتب بتاعتهم كل يوم كل طبعة فيها حاجة غير الثانية مزيدة ومنقحة الكتب بتاعتهم كده يعني تلاقي النهاردة تشتري إنجيل مطبوع مثلا سنة 90 وإنجيل مطبوع سنة 2000 تلاقي إيه؟ في اختلاف بين ده وده الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن بمناسبة الحديث هم لما جم يجيبوا اعلى اسناد عندهم اعلى اسناد عندهم بمعنى ايه انا بقول لك اهو انا معايا اسناد انا محمد حسين زعلوا بيقول بيقول انا محمد حسين انا متكبر انا مش قصدي الكبر والله ربنا يسترنا واياكم انا اقصد إيه؟ انا معايا اسناد مني انا الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القران وفي السنه هم لما واحد منهم النهارده مش النهارده الكلام ده برضه من 100 سنه حب يجيب اسناد ولا من 200 سنه حب يجيب اسناد لعيسى اعلى اسناد لسنه 610 ميلاديه يعني اعلى اسناد اخر واحد وصلوا له اللي هو بعد وفاه سيدنا عيسى بكام يعني رفعه الله اليه ب 610 سنه او بعد ميلاد سيدنا عيسى ب 610 سنه لان هو ده اول واحد كتب كتب الايه الانجيل والواد حنا زمان لما كنا في المعلمين قال لي كده بقول له كتبكم محرفه قال لي طب وليه ما يكونش كتابكم محرف انتوا كمان قلت له لا اصل كتبكم كنت عيل صغير بقى لسه كتبكم ربنا وكل اليكم حفظها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما ايه استحفظوا فربنا وكل حفظ التوراة والإنجيل لمين للرهبان لكن كتابنا ربنا قال إيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فاللي حفظ كتابنا مين الله لا يضل ربي ولا ينسى لكن اللي حفظ كتابكم مين الأحبار والرهبان ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فإيه فنسي ولم نجد له عدل الناس بتنسى قال طب ربنا اللي انزل التوراه والانجيل مش انت بتشهد معايا بكده اه طب ليه ربنا ما حفظهمش زي ما حفظ كتابكم انتوا كمان قلت له لان التوراه والانجيل انزلوا على قوم مخصوصين يعني التوراه انزلت على موسى لليهود والانجيل انزل على عيسى للنصارى اما القران يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض فالقران انزل للناس جميعا إلى قيام الساعة الرسول قال فضلت على الأنبياء بخمس كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة فعشان كده كتابنا حفظ وكتابكم لم يحفظ لأن كتابكم لم يطالب الناس بالعمل به إلا من أنزل عليه وصلت هي دي ان النهارده احنا مش مطالبين بالعمل بالتوراه لانها محرفه ولو كانت مش محرفه برضه ما نعملش فيها ليه لأنها أنزلت لليهود مش لينا مش للناس جميعا أنزلت لقوم مخصوصين الإنجيل أنزل لقوم مخصوصين أما النبي محمد نصلي عليه فأنزل للناس عام وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقة الفقرة الرابعة والستون في العقيدة الطحاوية ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين احنا قلنا هنسمع مين حفظ انا بقول ان ميزه العقيده الطحاويه وده اللي دفعنا لشرحها كلام مركز وقاطع وشامل فيها كل حاجه وزي ما انت شايف كده محتاجين الكلام ده النهارده انك تبقى حافظ ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين كل الناس اللي بيصلوا معانا يبقوا ايه مسلمين مؤمنين الشرط ايه ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين زي ما يقول كده ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله هتيجي معانا في العقيده الطحاويه ده نص برضه من النصوص الاصول دي لما تبقى في دماغك بتطلع في وقتها لما تبقى في موقف كده تروح منوره على طول النص ده احنا بنقول ان الكتاب والسنه اهم وافضل من كلام البشر يعني مش كلام الطحاوي مش اهم من القران ولا من السنه وانما لان احنا صرنا اعاجم فبقى ده نوع من انواع التفهيم كلام الطحاوي نوع من انواع التفهيم بنحاول نفهم بس نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين الشيخ عصام مرعي الله يرحمه رحمة واسعة ويتقبل عنده في الشهداء الشيخ عصام مرعي كان له تعليق على على إيماننا بالكتب المنزلة المباركة يقول وإيماننا بهذه الكتب المنزلة المباركة من توراة وإنجيل يجب أن يكون مقرونا بما نصت عليه آيات كثيرة من القرآن بأنها قد حرف منها الكثير والكثير وعليه فما كان من هذه الكتب لا يخالف ما ثبت في ديننا فنحن لا نصدقه ولا نكذبه وما كان منها محتويا على باطل تبطله الملة الحنيفية والدين فهو مردود مجزوم بتحريفه فتنبه يعني بقول لو لقينا حاجة في كتبهم في التوراة والإنجيل تصدق ما عندنا من دين الحق من الإسلام نقبلها لا لا بنصدقها ها ولا نكذب الرسول قال إذا حدثكم وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فلما يجوا في التوراة أو في الإنجيل العهد الجديد يسموهم العهد الجديد والعهد القديم هم في العهد القديم والعهد الجديد لقينا جملة فيها موعظة او فيها خبر نصدقها ولا نكذبها لا نصدقها ولا نكذبها كلام ليه لان احنا مش عارفين ايه اللي اتحرف هل بالنقص ولا بالزياده مش عارفين هل هو اتبدل يعني هل الكلام كله مش هو ده يعني زي لك كده بدا تدوينه بعد كام بعد 600 سنه بعد 600 سنه بداوا يكتبوا يكتبوا ايه وهم اصلا ما بيحفظوش الى اليوم بيقروا من كتب لذلك ميزه القران وأنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضاه ما تصلي عليه الحديث صحيح مسلم وأنزل عليك كتابا إيه لا يغسله الماء يعني ما بيكتبش في الحبر ده في القلوب القرآن لك تلاقي الطفل ست سنين حفظ القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من أهل الأهواء البدع يعني أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وعند قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء الفقرة الخامسة والستون يقول الشيخ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله مش بقول لك كلام قاطع كده ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في إيه؟ في ذات الله فالتفكر في ذات الله مؤداه إلى الشرك أو الكفر الانسان لما إيه؟ لما مثلا ايه يقرا يد الله فوق ايديه ويقعد يتفكر بقى ايد ربنا دي قد ايه وازاي يكفر ان شبه الله بخلقه ولذلك ده اللي حصل للمؤوله لما يقولوا يد الله يعني قوه الله ليه لان هو شبه ففر من التشبيه الى التاويل قال لا يبقى ربنا ملوش يد يعني هو قال كده يد الله يعني ربنا له يد زي دي ربنا له يد زي لا لا لا ليس كمثله ايه شيء فالخير يبقى ملوش يد اهل السنه بنقول بيجمعوا بين النصوص دي ميزه اهل السنه يا جماعه دايما اهل البدع تلاقيهم يستدلوا بانصاف النصوص دايما ياخدوا اجزاء من الدين ما ياخدوش الدين كله اما اهل السنه بياخدوا الدين كله ياخدوا النصوص كلها ياخدوها كل ما يسيبوش حاجه خالص فلذلك لما نيجي ناخد الدين كله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ليس كمثله شيء وهو الآية فيها الاثنين ليس كمثله شيء النفي وهو السميع البصير الإثبات يعني اثبت وانفي في نفس الوقت اثبت أن الله يسمع ويبصر وفي نفس الوقت ليس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كبصرنا وليس كسمعنا فلا تتفكر في ذات الله لا نخوض في الله لما نيجي واحد يقول لي ايه الرحمن على العرش استوى تقتضي المماسة اقول له اخرس ما بنتكلمش في المسألة دي خالص استوى استواء ايه يليق بجلاله وكماله استوى كما قال لا كما يخطر بالبال سبحان الله شوف الإمام مالك والحسم بتاعه برضه لما واحد سأله كيف استوى فنكس رأسه ساعة وعلاه العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجه الرجل راحوا شايلينه من إيديه ورجليه رامينه بره الجامع أخرجه الرجل بس خلاص انتهت القضية هي كده ان الانسان ما يسألش فيما لم يسأل فيه لا يستحدث اسئلة فنفس الشيء برضه اللي يقول لك النهارده ينزل ربنا يقول لك يعني ينزل ويخلو منه عرشه يعني ينزل الى اخر هذا الكلام المطروح كل ده كلام فارغ لا نخوض في الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال عشان كده الجملة اللي بتحفظها دايما في هذه العقيدة أمروها كما جاء وبخلاف فعل الواقفة الواقفة لما نقول ايه ينزل ربنا نقول لهم ينزل ربنا يعني ايه يقول ايه زي كافها يا عين صاد ما نعرفش يعني ايه دي من المتشابه لا الكلام ده غلط لا ينزل ربنا من المحكم وعارفين يعني ايه ينزل ربنا ينزل ربنا يعني ايه يعني ينزل ربنا ينزل فاهمين يعني ايه نزول بس نزول الله نزولا ايه يليق بجلاله فالتفويض في الكيفيه لا في الصفر يعني نثبت لله يد ونثبت لله قدم ونثبت لله هروله ونثبت لله ضحك ونثبت لله نزول ونثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له ورسوله دون تكييف ولا تشبيه ولا تاويل ولا تعطيل جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته